هناخد موضوع اسمه التلمذة على الطقس لأنه التلمذة مش بس على البشر عشان نشوف المسيح فيهم ولا بس على الإنجيل ولا بس على التجارب والظروف لكن التلمذة روح عند التلميذ مستعد يتعلم درس من كل حاجة ما تنسوش مثلا ان انبا انطونيوس اتعلم درس من انسانة خاطية كانت هتستحمى وهو قاعد على باب المدينة فقال لها مش تختشي انا راهب قالت له الراهب يدخل جوه الصحراء ايه اللي قعدك وسط الناس اعتبره درس ودخل اتعلم مرة يحكوا عن القديس مكاريوس انه صارعته شهوة البطن فبقى عاوز ياكل فطبعا متضايق وهو راهب عجوز بقى ازاي يعني شهوة البطن تقعد تشغله كده فقعد يصلي وقال له يا رب انا عاوز اسمع درس من اي حد فقال اول شخص هقابله هتقال هسأله فقابل عيل صغير بيرعى الاغنام في البرية قال له يا ابني عندي سؤال هو الواحد لما يكون جعان يعمل ايه قال له ياكل قال له طب كل ولسه جعان قال له ياكل تاني قال له طب كل تاني ولسه جعان قال له ده بأحمار ف... فمضى القديس منتفعا يعني هو الكلمة دي فوقته واخدين بالكم فكانوا القديسين الكبار وده أبو البرية مكاريوس الكبير ده أبو البرية طالع يسأل عيل صغير عاوز يتعلم منه ويتعلم منه فعلا فالتلمذة روح يعني ايه التلميذ الشاطر يوميا بيلقط دروس وعشان كده في تاريخ الكنيسة في قديسين خدوا الطريق الروحي سريع قوي يعني واحد زي القديس ميسائيل السائح ده قصته عجيبة جدا مسافة 3 أربع سنين رهبانة وصل للسياح السياحة دي أعلى درجات الرهبان يعني درجات عالية جدا في الرهبان خدها في كام سنة صاروخ كده ليه؟ لأنه يوميا كان بيتعلم درس كل راهب يشوفه يتعلم منه كل موقف يحصل يتعلم منه درس برضو أذكر من حتة الاستعداد للتلمذة أمبرسانيوس أمبرسانيوس ده كان معلم أولاد الملوك وكانوا بيخدموا عليه طقم حشم وخدم لكن لما قرأ الإنجيل وحب ربنا قوي اختار يعيش حياة النسك والفقر وساب بلاده الغنية وجه مصر يترهبن عندنا في الفقر في الصحراء فطبعا هو ابن عز خالص ففي أول رهبنته كان بينقي الفول من السوس طبعا هم كانوا ياكلوا كل حاجة الفلاحين في مصر رهبان فرئيس الدير ما عجبتوش الحركة دي لكن طبعا حاس مدي كرامة لأمبرسانيوس ان ده راجل تقي جدا ساب كل العز وجه وجه على كبر على فكرة ما جاش صغير قوي في السن زي بقية الرهبان فقال لراهب اقعد يا, يا ابونا جنب ابونا فلان واحتملني في اللي هعمله فقعد الراهب جنبه فقام جه رئيس الدير ادى الراهب بالقلم وقال له انت هتنقي السوس من الفول وهتسيب السوس لاخواتك ولا ايه على طول امبرسانيوس عمل كده وقال هذا القلم لك يا ارساني وعمل مطانيا وقال له سامحني يا اخويا ده انا الرساله دي ليا بس هو محرج يقولها لي بس انا واخد بالي دي ليا انا مش الواحد يبقى بيسمع وعظه يقول يا سلام لو فلان كان هنا كان استفاد مش يعني طب وانت مش عاوز تستفيد ليه ما احنا كلنا تلاميذ فمن الحاجات المدرسة من مدارس التلمذة الحلوة اللي احنا طول النهار مزروعين فيها ومش دريانين بجمالها مدرسة الطقس في الكنيسة القبطية الطقس في كنيستنا يعني بلا فخر يعني أغنى طقوس الكنائس في العالم كنيستنا طقسية جدا وغنية جدا بطقوسها وكل طقس بيقول درس تشربه وانت فاهم وتشربه وانت حتى مش فاهم اديكوا شوية امثل اولا كنيستنا بتحاول تطبعنا بطابع سماوي زي التعبير اللي قاله امبارح ابونا تدرس شبه سماوي يعني عاوزة تخلينا مش بشر عاديين بشر سماويين ففي كل حركاتها الطقس ده نظام الحركة والكلام بتحاول تخلينا نعيش المعنى ده تخلي الكنيسة نفسها على شكل سم تبص في قبة الكنيسة تلاقي نجوم وتعمل الكنيسة على شكل دايرة عشان ما تبقاش عارف أولها من آخرها زي السما اللي ملهاش أول من آخر وتعمل الكنيسة على شكل صليب عشان تبقى عارف إن الصليب هو طريقك للسما وتعمل الكنيسة أحيانا على شكل فلك نوح عشان تبقى عارف أنه بره موت جوه الكنيسة هي الحياة الأبدية بره الكنيسة تغرق زي الناس كلها شوفوا مجرد شكل الكنيسة في درس يعني وانت باصص على الكنيسة تقول دايرة الله دي السماء أو فلك أيوة هو ده المكان اللي الواحد يدخل فيه ما يغرقش أو صليب يفكرك إن الصليب ده اللي هيدخلك السماء كنيسة عادة كانت يطلع لها بسلالم حتى لو كان سلمة صغيرين كان ده الطقس ليه؟ لأنه كان لازم الشخص وهو داخل الكنيسة يبقى طالع مش نازل عشان يحسسوه فكرة ايه انت طالع على السماء عشان برضو يغرسوا فكرة ان الكنيسة سماء فكل الكنايس حتى الأثرية احنا بننزل لها بسلالم اوريجينالي هي كانت عالية عن الأرض تلاحظوا مثلا كنيسة زي المعلقة كنيسة قديمة قوي لكن معلقة فوق طالعة بسلالم فكل الكنايس كان يطلع لها بسلالم والهيكل جوه فيه سلالم خاصة بيه كمان وحضن الآب جوه قوي في الكنائس الأثرية قوي له سلالم برضه ليه كأنك أنت طالع طالع طالع ما بتنزلش أبدا فبرضه الصورة دي أو الفكرة الساذجة دي إنك أنت طالع يعني طالع من الدنيا سايب الدنيا وطالع حتى المفسرين في مثل السمير الصالح الراجل يقول لك كان نازلا من أورشليم لأريحة قال وقعته بيضة اللي ينزل يعني ايه عشان كده السلاطين مسكوه ورنوه علقة محترمة لانه كان نازل مش طالع فاهمين المعنى اللي نازل يعني سايب الكنيسة وباصص للدنيا ده لازم الشياطين تلعب بيه لكن اللي طالع الدنيا ورا ظهره وباصص لفوق هو ده اللي الشياطين ما تقدرش عليه حاجة تاني في الطقس جميلة انه اول ما تدخل الكنيسة لو الكنيسة قدامنا كده مفتوحة والهيكل مفتوح أول حاجة يجيبها نظرك حضن الآب جوه يعني في تجويف جوه الهيكل كده اسمه حضن الآب وكأن أول رسالة عاوزة تقولها لك الكنيسة أنه أبوك السماوي بيقول لك تعالى حبيبي يعني مستقبلك وما بيتقفلش أبدا دايما مستقبلك ودايما مستنيك مجرد طقس بسيط معماري لكن فيه رسالة حلوة جدا يعني أنا دايما مستنيك ودايما فاتح أحضاني وما بتتقفلش أبدا عشان كده عندنا صلوة نقول اجعل يا رب أبواب الكنيسة مفتوحة على الدوام وإحنا بنقفل الستر الهيكل بعد القداس نقول كده اجعل بابك مفتوح على طول يا رب عشان احنا عارفين ان مجرد الصورة دي مشجعة لأي خاطر واحد يبقى داخل مكسوف يدخل الكنيسة مستحرم حاسس بالبلاوي كلها يلاقي قدامه حضن مفتوح بيشجعه أول ما تدخل على الكنيسة تلاقي برضه في وشك الأول تلاقي اللي بيسموه حامل الأيقونات الفاصل القديم اللي كان بين الناس وربنا ما بقاش فاصل كان زمان في حاجز كده ممنوع الاقتراب عند اليهود لكن احنا بقينا شايفين صور قديسين بصن لنا وفي ظهرهم المسيح خلي بالكم المعنى في ظهرهم الهيكل يعني ماشي القديسين دول هم كمان بيقولوا لنا يلا تعالوا يعني عاوزين يقولوا لنا ايه ما هو حامل الايقونات ده مرصوص عليه صور قديسين العذراء والملاك وماري مرقس ويوحنا المعمدان وليها رصة كده مخصوص كل دول بيقولوا لنا ايه السكة مش مستحيلة احنا مشيناها احنا سبقناكم احنا بنقول لكم يلا يلا احنا ابتدينا وانتوا ورانا فالصورة دي برضو صورة مشجعة جدا ان حياة القداسة مش مستحيلة دول كلهم بشر وكلهم كانوا في الدنيا وكلهم اتحاربوا وكلهم وصلوا في نفس الوقت كل أيقونة من دول الفنان القبطي بالذات عنده كده حس غريب قوي يحاول يرسم القديس شبه المسيح لازم ياخد عينين المسيح وش المسيح ويعملوا هالة صغيرة غير هالة المسيح عشان يقولوا فكرة بسيطة جدا ان كل القديسين دول قوتهم في ايه في المسيح اللي ساكن فيهم هم مش آلهة وهم مش شاطرين زيادة عن بقية البشر لكن عظمتهم ان هم عرفوا يستخبوا ويبينوا المسيح اللي جواهم فتبقى رسالة صامتة من كل قديس يقول لك ايه شوف انا شبه مين انا شبه المسيح خليك شبهي عشان تبقى شبه المسيح زي ما بولس بيقول تمثلوا بي كما انا ايضا بالمسيح فيبقى كل صورة قديس الواحد يبص فيها يحاول يدور على المسيح اللي فيها كلهم شبه المسيح كلهم نسخ منه صغيرة وكل واحد بطريقته من الدروس الجميلة انه تلاحظ انه على يمين الهيكل على طول أم العريس العذراء أول أيقونة على يمين الهيكل تبقى على شمالك أنت فاهمين الفكرة يعني وانت داخل تلاقي العذراء دايما في الأيقونة القبط بتاعت العذراء شايلة المسيح على يمين الهيكل على طول وأول أيقونة على شماله بعد صورة المسيح يوحنا المعمدان الصورة دي بتنبهنا المعنى جميل قوي في الأفراح في الفرح اللي يقف جنب العريس أمه وصديق عمره واخدين بالكم فالكنيسة عاوزة تقول لنا معنى مهم قوي ان العريس المسيح عريس وانت انا يعني وانتم احنا الكنيسة او كل نفس احنا العروسة داخلين نتخطب او نتجوز المسيح امه على يمينه فرحانة بيه وصديق عمره او صديقه ال- ال- الالصق لان هو قال كده صديق العريس يوحنا قال على نفسه كده واقف جنبه فرحانين له واخدين بالكم ال- ال- الشكل ده التركيبة دي والتوليفة دي بتنبهك لمعنى جميل قوي انت بالنسبة للمسيح على كل الغ- الغلط اللي فينا انت عروسة داخلة فرح انت بالنسبة للكنيسة عروسة داخلة تتجوز والمسيح هو العريس اللي مستني في الهيكل وامه بصلواتها بتقدمك كعروسة وصديق عمره فرحان له لانه قال التعبير ده اما صديق العريس فيقف ويفرح فين لما يكون صديق وافي قوي يبقى واقف جنب عريسه فرحان له جدا ده بالظبط الجو اللي بتعمله الكنيسة فنحن لما ندخل الكنيسة تلاقوا الكنيسة مليانة بخور رفع بخور عشية ورفع بخور باكر وجوه القداس بخور وطول نهار بخور عشان الواحد لما يشم البخور البخور بيعمل حاجة غريبة شوية البخور يخلي الرؤية ضعيفة شوية بالذات لما تدخلوا كنايس صغيرة أو كنايس أثرية ولما أبونا يتبخر بذمة شوية والشمامسة يعمروا سوريا بذمة شوية تلاقي البخور ملى الهيكل فتلاقي نفسك مش مميز الملامح وجوه الكنيسة الناس دابت في بعض خلي بالكم من المعنى الكنيسة عاوزة تخلي البخور يملى يملاها تقوم ما تقعدش تشوف فلان بتفاصيله وفلان وفلان وفلان لا هم كلهم دخلوا في بعض ودابوا في بعض وبقت الكنيسة كلها كيان واحد البخور ده أصله دايما إشارة إلى حضور ربنا فربنا لما بيحضر كل أنا تختفي كل شخصية فردية تص- تنتهي كل ذات مستقلة تتعدم ونصير كلنا بس- بشكل سري عجيب في الصلاة أعضاء بعضنا البعض وتبقى سحابة واحدة مظللانا كلنا التعبير ده من غسين ومن سف من ال- قصة التجلي لما يقول إذا سحابة ظللتهم تاخدوا بالكم لبقينا شايفين بطرس من يعقوب من يوحنا من موسى من إلي فاهمين ازاي يعني ده ايه ده مش بطرس يعقوب يوحنا بس ده حتى موسى وإليه دخلوا في السحاب فكأن السحابة دي اللي عملناها بالبخور دوبت الناس اللي موجودين في بعض ونبهتنا انه في ال- في الضباب الالهي ده في قديسين كمان دخلوا في الزحف فاهمين المعنى في موسى وإيليا جم من العالم الآخر يشاركونا الصلاة عشان كده دايما لما نبخر نقول البخور بيفكرنا بإيه بصلوات القديسين ليه احنا شايفين بعض بس اللي مش شايفينه قديسين واقفين بيصلوا معانا فالكنيسة تقول لنا هفكركم بحضورهم بالبخور لكن هم موجودين وبيصلوا بس عشان ضعف نظرنا البخور ينبهنا للمعنى ده كمان البخور آه، بريحته الحلوة ال- بولس استخدم تعبير جميل وقال لأننا رائحة المسيح الزكية فريحة البخور الحلوة تخلي الواحد يحس بحضور ربنا بريحته الحلوة وفي نفس الوقت الواحد يحاسب نفسه أنا أنا ريحة المسيح بولس قال كده احنا ريحته عارفين لما نستخدم التعبير البلدي أصل فلان من ريحه أو من ريحته ما قريبه يعني تبعه فمن ريحته طب انت من ريحة المسيح طب سوري يعني ريحتك حلوة ولا مش حلوة فاهمين المعنى تقدم ريحة المسيح الزكية صحيح ولا اللي يشوفك يقول اف يقول ايه يعني يشوف فيك المسيح الحلو ويشم ريحة حلوة عطرة زي ما بتشمها في الكنيسة في البخور ولا انت لا تق- تق- تمثل المسيح تمثيل حلو مجرد البخور يلف وسط الناس على فكرة الكبار عندنا مع ان مش دارسين طقس عاوز اقول لكم في كتير من العواجيز آه عندهم حس طقسي ما تعلموهوش تلاقيهم ينحنوا للبخور ويميلوا على الكاهن يا يعترفوا يا يطلبوا واخدين بالكم يعني الكاهن يعدي فتلاقي الراجل العجوز من دول يقول له بونا انا غضبت امبارح طب الله يحلك ويعدي على اللي بعده او زي ما بيعملوا ستات كتير صلي لفلان صلي ماشي بس الورق ده موضة جديدة لكن يعني خلينا في الصلاة أتاري الطقس هو كده أبونا بيلف وسط الشعب بالبخور يفتقد شعبه أساسا لفة البخور دي لفة افتقاد بس احنا طبعا مع الوقت بنجري شوية لكن كان المفروض كده يميل وكان البابا كيرلس في بعض صلواته في العشية يقف يحكي مع الناس ساعات انت ما جتش ليه الاسبوع اللي فات اخبار فلان ايه وهو ماسك البخور وبيلف ده نوع من الافتقاد وهو راجع يعلمونا في الطقس حاجة جميلة قوي نقول ايه نرفع راسنا كده للهيكل واحنا داخلين على الهيكل ونقول له يا الله الذي قبل اليه اعتراف اللص اليمين على الصليب المكرم اقبل اليك اعترافات شعبك واغفر لهم جميع خطاياهم كأن انا عملت ايه في اللفة دي لميت كل الاعترافات وطالع بيها على الهيكل بقدمها مع البخور بقول له يا رب سامحهم بقى عشان نكمل القداس اقبل إليك كل اعترافات شعبك واغفر لهم جميع خطاياهم كرحمتك وليس كخطاياهم فيبقى الواحد بيحمل همه على الشورية يعني ايه بيحط همه كأنه بيحرقها في الشورية بيحط خطيته في ودن ابونا عشان تشيلها الشورية وتصعدها ذبيحة حب وذبيحة توبة مقبولة قدام ربنا يبقى مجرد البخور اللي بريحة حلوة اللي يعمل سحابة اللي, اللي يمشي أبونا وسطينا ساب الهيكل ونزل وسطينا كل ده دروس فيها تلمذ وت... وتنمي جوه الواحد مشاعر مشاعر حب مشاعر اعتراف مشاعر توبة مشاعر صلاة حاجة عجيبة كمان لما بقيت كانت علمتها ما كنتش فاهمها ان احنا نبخر للهيكل طبعا اول حاجة وبعدين نبخر للعدل وبعدين ابص لكم وابخر لكم في الاول انا ما كنتش بلعها يعني طب ابخر للمسيح ماشي للعذراء ماشي لكن يعني ابخر لكم انتوا سامحوني يعني اقصد ايه يعني ابخر للناس بمعنى ايه شوفوا الفكر المسيحي الحلو انه انا بقدم كل الصلاة للمسيح وبقدمه بطلب شفاعة العذراء اقول لها السلام لك يا ممتلئة نعم الرب معك وبعدين أبص للكنيسة كلها أقول السلام لصفوف الملائكة والقديسين حسبته قديسين ومبخر في وش الناس واخدين بالكم لأني ببخر ليكم كقديسين طبعا دي تحملنا مسؤولية ان الواحد الكنيسة بصاله كقديس انت مفروض موجود في المكان ده قديس مش لانك انت حاجة كبيرة لان الروح القدس شغلته يعمل قديسين فبدل ساكن فيك تبقى قديس محسوب قديس محسوب قديس لازم تحاول تبقى قديس لأنك محسوب قديس وبعدين نبص ليوحنا المعمدان نكمل اللفة نقول السلام للكاهن ابن الكاهن لأنه هو يعتبر كاهن هو اللي عمد المسيح وبعدين ننزل ندي بخور للإنجيل ونقبل الإنجيل بحب وبعدين نعدي على أيقونة أيقونة ونفر نفر فاهمين زي مفروض كده أيقونة أيقونة السلام لفلان السلام لفلان السلام لكل قديس شوفوا الحس الروحي ما عادتش الصورة صمتة ما عادتش الصورة صورة لا ده الفرق بين الصورة والأيقونة الأيقونة هنا القديس حاضر وبكلمه وانت قديس مع إيقاف التنفيذ فأنا بكلمك عشان أصح فيك القداسة فببخر لك برضه انت كمان بديك بخور وطبعا لو في بطرك أو أسقف نبدأ البخور ليه هو ولو كاهن شريك أديله يد بخور برضه شوفوا احنا بنرفع الصلاة لكل الموجودين لأن كلهم شايلين روح الله كأني ببخر لله الساكن فيك فاهمين ازاي؟ لحسن واحد يقول ما احنا آلهة لا ما هو ربنا ساكن فيك مش الروح القدس فيك فلما تيجي البخور جنبك افتكر على طول المعنى الحلو ده أنا روح ربنا فيي أنا حاجة كبيرة قوي بالرغم من كل ضعفي وتقصيري و... لكن أنا أنا في نظر ربنا حاجة كبيرة قوي لا أقل قداسة عن الهيكل مش هو قال أنتم هياكل الله بدل ما بخر للهيكل ببخر ليك ما أنت هيكل برضه فاهمين المعنى كل ده دروس صامتة وابن وعاص وإحنا بنعمل الطقس لكن دي دروس شغالة تلقائية مع كل مرة تشوف أبونا بينزل وبيلف أبونا في نظر الكنيسة هو المسيح أو اللي بيقدس إن كان أسقف أو كاهن بيلبس الأبيض عشان يستخبى جوه المسيح مفروض كده عشان كده أبونا لما نيجي نلبس التونية البيضة بالذات نقول له أعظمك يا رب لأنك احتضنتني يعني كأني بقول له يا رب خدني في حضنك وغطيني عشان الناس دول عاوزين يشوفوك انت ما يشوفونيش انا انا ملياش منظر هم محتاجينك انت فيستخبى الواحد في الابيض بالتاج عشان ايه يفتكروا ان ده الملك فلاحظوا ان طقس كنيستنا رائع جدا في حركة جميلة قوي ما يخليش المسيح قاعد قدام الهيكل على طول ينزل ويطلع ويرجع وسط الناس ويرجع تاني للهيكل واخدين بالكم كأنه بينبهنا إلى حاجة مهمة قوي إن المسيح نزل وسط الناس وشال غلبنا وخطايانا ومشاكلنا وطلع بيها السما تاني الحركة دي بتاعت نزول المسيح الكاهن من الهيكل للكنيسة إشارة لتجسده ومن الكنيسة من صحن الكنيسة من الأرض للسما الهيكل تاني رمز الإيه إنه بيشيلنا كلنا وبيرجع بينا السما فاهمين المعنى عشان كده الكاهن بيصلي بحس الشعب خلي بالكم المعنى ده الكاهن لما بيصلي بيصلي بلسان كل واحد فيكم مش بيصلي بمزاجه او بصلاته الخاصة يعني لما اقول انا اختطفت لي قضية الموت انا بعبر عن كل واحد في الموجودين فاهمين ازاي مش بعبر عن يعني احساسي انا الشخصي بس عشان كده لما تنزلوا البلاد وتشوفوا القرى تلاحظوا كده الكنايس القروية البسيطة القداس كل الشعب بيقوله يعني أبونا عيني ما بيعرفش يظبط اللحن ليه تلاقي كل الناس شغالين كلمة كلمة مع أبونا مرة نزلنا خدمة قروية اتخضيت أول مرة أحضر قداس بقى في قرية كده لقيت كل الشعب يا الله العظيم كله بيقول مع بعض فما بقتش مميز مين اللي هيرد طيب ما هو الشعب شغال على طول لكن الناس الناس حاسه انه ابونا بيمثلهم مش اكتر لكن الكلام اللي بيقوله كلامنا احنا مش ضيوف في القداس احنا احنا اصحاب القداس احنا مشاركين كل دي دروس بتعلم وبتلمز الواحد من غير ما يحس الالوان في الكنيسه مع بساطتها مدرسه وفيها دروس كتير قوي تلاحظ ان احنا دايما شكلنا مزعج بره القداس بره الكنيسة لابسين اسود يعني ايه كده حاسين ان الدنيا ما, يست... ما... ما يناسبهاش غير كده دنيا سودة وضلمة و... و... ونعلن انها مش مش هي دي بتاعتنا ندخل في الطقس نلبس ابيض فاهمين المعنى يعني الطفل الساذج يلقط المعنى ازاي انه ابونا شكله وحش في الدنيا وشكله حلو في الكنيسه عشان نقول له ان الدنيا دي سودة الدنيا دي ما يناسبهاش غير السواد الدنيا دي بتبهدل الواحد وبتطربه وبتوسخه لكن في الكنيسة ينضف ويتحول الاسود الابيض فاهمين المعنى البسيط برضو معنى بسيط تاني كان زمان القداس يبتدي بالليل ويطلع في الفجر عشان كل مرة تبقى داخل على القداس هربان من الضلمة وطالع من القداس لقيت الشمس طلعت طالع في النور اللي بيسهر في الأديرة يعمل تحس بكده تدوا القداس في نص الليل بالتسبحة ولازم يطلع مع الفجر فتطلع تحس بإحساس غريب كده أنا دخلت الكنيسة كانت كحل لكن وأنا طالع الدنيا منور هي دي درس تاني إن الكنيسة بتاخدك من الأرض للسماء من الضلمة للنور حتى نظام الخوارس يعني إيه فوق قدام خورس المسبحين أو المرتلين وبعدين خورس المؤمنين وبعدين خورس التائبين التقسيمات دي يمكن ضعفت في الكنيسة شوي الخوارز دي بت بتقول حاجة لو انت خجلان من خطيتك وقف ورا فتحس على طول بمشاعر التوبة لو انت فرحان بربنا وقف قصاد قدام واخدين بالكم النظام ده بيعمل مشاعر ليه لما الواحد يقف على باب العتبة بره يبقى مش قادر يدخل دموعه تتحرك لأنه حاسس ما يستاهلش يدخل لكن لما يقف قدام يبقى فرحان مع الملائكة وبيسبح النظام ده كانت عاملاه الكنيسة عشان اللي يقف ورا على طول تجيله مشاعر التوبة اللي يقف قدام على طول تجيله مشاعر التسبيح والتهليل طبعا هو كله حلو كل المشاعر دي حلو لكن شوفوا النظام او الطقس كلمة طقس يعني نظام بيربي فينا معاني ودروس من غير ما نحس برضو النغمات يعني أغلبكم مش حافظين ألحان لكن من غير ما نحفظ ألحان جو الكنيسة يتنقل جوانا إزاي تدخل البصخة تلاقيك امبارح سايبها أو الصبح يوم حد الزعف كانت الدنيا هايصة ومنورة وزفة وألحان وحاجة حلوة جدا مسافة ساعتين ثلاثة دنيا هديت لبست السواد ألحان حزيني على طول ينقل مشاعرك من فرحة استقبال المسيح ودخول أورشليم والنصرة والملك إلى بداية الألام ومشاعر الألام كنيسة فنانة مش بتقول لك هنبطل نفرح ون... يلا هنحزن الحكاية ما بتجيش كده مش بالأمر هي تعمل لك الجو المناسب تقوم انت ايه يحصل السويتش كده من غير ما تحس من ال... من ال... من الفرح للحزن تخلص الصوم الكبير فيه نغمات هادية وحزيني وتشجعك على التوبة تدخل على الخمسين تلاقي نفسك هترقص من الفرح زفة وألحان فرايحي و... ونغمات جميلة ايه الحكاية اللحن فني جدا بحيث ينقل لك الحس اللي الكنيسة عاوزة تقوله لك يبقى من غير ما ما تفهم انت بتتبرمج بتتلمز من غير ما تحس بتشرب حاجة من غير ما تحسها تقعد في البصخة ساعة وانت مش فاهم حتى اللي بيتقال تبتدي مشاعرك مشاعرك تتحرك في اتجاه معين تتفرج على قداس فرايحي مشاعرك تتحرك في اتجاه تاني وهكذا تسهر سهرة كياك تحس ان المسيح هيجي دلوقتي لانه احنا سهرانين مستنيينه وهكذا الطقس هنا بينقل حاجة معينة تلاحظوا مثلا انه كنيستنا ليها كلمات كده زي سحرية كلمات كده غاوياها مثلا اشهر من اشهر الكلمات Ειρήνη πάσι السلام ليكم كل لما ابونا يبص علينا يقول السلام ليكم طبعا هي كلمة بسيطة وكلنا بنقول له Και τω πνεύματί σου ولروحك أيضا لكن هي هدية كل مرة بتاخدها وانت مش واخد بالك لأن المسيح وهو بيودع تلاميذه كان ممكن يديهم الدنيا كلها بس قال لهم هدية واحدة بس تركة واحدة بس سلامي أترك لكم سلامي أنا احنا مسكنا بقى فيها دي وعجبتنا الحكاية دي وبقينا كل شوية نقول ايه السلام ليكم هنا السلام من فم المسيح فاهمين جمالها في الطقس أبونا لابس أبيض هنا فده المسيح بقى فلما يقول السلام ليكم ده المسيح اللي بيقولها فعلى طول بيجيب لي سلام بفتكر إنه أيوة دي التركة بتاعتي مش مفروض يعني أضيعها أبدا مفيش حاجة تضيعها مني ده المسيح سايبها لي دي اللي ورثتها عنده قبل ما يروح السما الكلمة التانية اللي تلاقوها ملحة جدا يا رب ارحم Κύριε ελέησον تلاقوا القداس غرقان Κύριε ελέησον ما يعني في كل حاجة تلاقي يا رب ارحم برضه حتى لو الواحد ما عندوش مشاعر توبة من كتر ما بيقول Κύριε ελέησον أو يا رب ارحم قلبه يتحرك للتوب ويحس بإحساس الكنيسة اللي بتصلي عن البعيد وعن القريب وعن الفقير وعن الأرملة وعن الغريب وعن الهوى وعن المية وعن وفي كل مرة يا رب ارحم لأنه محتاجين الرحمة في كل حاجة حتى لو ما عندكش التلمذة بتاعة التوبة بتاعة طلب الرحمة تتعلمها جوه الكنيسة من غير ما ت... من غير ما حد يديك الدرس مجرد تواظب على القداس وعلى العشية وعلى يا رب ارحم تتبرمج صح انك انت لا تكف عن طلب الرحمة في كل موضوع في كل مشكلة في كل صغيرة وكبيرة ما وراناش غير Κύριε ελέησον لكن نقول Κύριε ελέησον وكنيستنا برضو بتاعت الليلويا خلي بالكم لان احنا ايه بنخاف من الليلويا دي بنفتكرها بتاعة البروتستانت لا احنا كنيسة تعرف كرياليسون وتعرف الليلوي ليه نعرف حزن التوبة ودموع التوبة وسجود التوبة وذل التوبة ونعرف فرحة السماء وبهجة السماء وحلاوة النصرة دي نعرفها ودي نعرف تلاحظوا انه مفيش مرة نقرا الانجيل الا ونقول الليلويا اكتر من مرة مزمور والانجيل وتلاقوا ان دايما واحنا بنتناول لحن في كلمة هللويا غالبا ليه هللوا لله ده تعبير الفرح هللويا يعني هللوا لله او سبحوا الله فالتعبير ده حتى الشماس اخر كلمة يقولها في القداس ايه صلوا جميعا امين الليلويا صلوا قولوا امين اللي بيه لان المرد اللي بيتقال في سفر الرؤيا مينلي تلاقي مثلا 24 قسيس يقولوا ايه لك المجد والكرامه والبركه وبتاع وكل الملائكه يردوا يقولوا ايه امين الليل ويهم فاحنا كنيستنا عندها توازن عجيب بين كرياليسون وبين امين الليل ويهم نعرف نقول دي ونعرف نقول دي كلمة أمين برضه كلمة سحرية كلمة أمين بتعبر عن إن إحنا نعلن عن إيماننا كل خطوة في القداس كل لما أبونا يعمل حاجة نقول له أمين واخدين بالكم ليه يعني موافقين مقتنعين معتقدين كلمة أمين في في القداس القبطي هي ملخص قانون الإيمان يعني أمين دي أصلها يعني نعم حقا يعني نؤمن واخدين بالكم يمسك الجسد ويقول أخذ خبزا ويقول له أمين شكر وبارك وقسم أمين واخدين بالكم لدرجة أنه في الطقس القديم يمكن نبهت شوية قبل ما تفتح بقك تقول أمين عشان تاخد الجسد والدم لأنه كان أبونا ساعتها واحد واحد يجي يقول له إيه جسد مقدس لعمانه إيه لإلهنا ويمسك كده فيقول أمين ويفتح بقه ياخد فاهمين إزاي؟ يعني لازم تؤمن بكل شيء عشان تتمتع بيه طقس جميل قوي لانك انت مش واخد بالك ان كل حياتنا مبنية على الايمان كل الطقس ده بيحرك فيك مشاعر الايمان والتأكد ان المسيح ده اله حقيقي وان الجسد ده جسد حقيقي يدي حياة ابدية طقس التسبيحة مثلا الكنيسة بتاعتنا غاوية سهر ولقت ان المسيح كتير موصف كلمة السهر وعاتب تلاميذه ليلة صليبه ان هم ما رضيوش يسهروا زعل وقال لهم اما قدرتم ان تسهروا معي ساعة واحدة فبقت كنيستنا امنا عاوزة تتفنن تسهرنا بس لو قعدنا نسهر ونتكلم مش هن... مش هنستفيد مش هو ده السهر المطلوب فبقت تعمل لنا طبخة جميلة قوي تاخد تملى وقت السهرة لكن تملانا مشاعر مليانة مشاعر روحية فتبتدي التسبيحة ازاي مثلا تبتدي بلحن قوموا يا بني النور تنسينه اللحن الاولاني خالص ده يعني ايه يعني احنا مش بتوع ضلمة احنا بتوع نور فنكسر الضلمة ونقوم في نص الليل نتكلم مع ربنا لأن الكتاب بيقول لسنا أولاد ليل ولا أولاد ظلمة بل أولاد نهار أولاد نور فاحنا نقلب الليل نهار ونقلب الضلمة نور بالتسبيح بالسهر ده أول معنى واحد يقول يعني الرهبان دول غاويين غلب ايه اللي يصحيهم اتنين تلاتة الصبح ما النهار طويل وراهم ايه ما يسبحوا طول النهار لا هم عايزين ينفذوا الوصية فلازم يجوا في نص الليل ويقوموا ما يكملوش الليلة ابدا ليه لانه عاوزين ينفذوا الوصية حرفيا وروحيا فاول حاجة في التسبيحة بنصحصح بعض قوموا نسبح رب القوات أعطينا يا رب يقظة كي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمجيد اللائق أول تسبحة برضو الواحد ساعات يبتدي يصلي يتلهي في مشاغله يا رب نجح العيال يا رب حل المشكلة يا رب ابعت رزق يا رب الكنيسة عاوزة تخلينا في مستوى أعلى من كده تقول لك لا أنت هتسهر هتصحى مخصور في نص الليل عشان تقول نجح العيال ما هينجحوا هذه كلها تزاد لكم لا في موضوع أهم أنت واخد بالك أنك اسمك اتكتب في السماء واخد بالك أن المسيح له كل المجد ربنا جه من السماء فداك وراح بيحضر لك مكان طيب دي ما تستاهلش الشكر فأول تسبيحة هي تسبيحة العبور بنسميها أو تسبيحة الخلاص وتطلع من العهد القديم تسبيحة جميلة بتاعت موسى ومريم أخت موسى وتقود التسبيحة سبحوا الرب لأنه بالمجد قد تمجد, تمجد. وتحكي لنا قصة ازاي كان كان محكوم علينا بالإعدام كشعب الله القديم بتاع العهد القديم والذل والعبودية في مصر عند فرعون وربنا نقلهم بالفصح وعدوا المية وطلعوا في الحرية ومسكوا الدف يهيصوا يقولوا سبحوا الرب لأنه بالمجد تمجد العبور ده الفصح ده تسبيحة كل ليلة عشان كل ليلة لما تصحى تقول له يا رب مش عارف أقول لك إيه عن اللي عملته معايا أنا تفديني بنفسك أنا تروح تحضر لي سما أنا اللي استاهل الإعدام 100 مرة المعنى ده بيغيب عننا لكن ما يغيبش عن الكنيسة فلما تحضر التسبيحة وتواظب على التسبيحة وتعمل التسبيحة تلاقي نفسك متعود تشكر مش على الأكل والشرب والصحة لا لا ده ده كله لا يقارن بعطية الخلاص والفداء والأبدية اللي المسيح بيحضرها تدخل على الهدى الهسن الأولاني ده كلمة هسن انتوا عارفين يعني هوسة دي كلمة قبطي معناها هيصة يعني الكنيسة مهيصة لربنا أو عاملة هوسة لربنا بفرحتها بالخلاص الهوس الثاني تاخد من كلام داوود كبير المرتلين أو زعيم المسبحين تاخد منه مزمور جميل يقول ايه القرار لأن إلى الأبد رحمته زي بفنايشوب شائنه لأنه وإحنا بنسبح ربنا على خلاصه حسينا ان السماء قربت قوي وهنبقى قاعدين معاه في السماء فمستكترينها قوي كتير علينا قوي ندخل السماء ما نستاهلش عملناش حاجة تستاهل ان احنا ندخل السماء فنلاقي ان التفسير الوحيد لدخولنا السماء ووصولنا السماء رحمته هي رحمته اللي عملت كده لأن رحمته إلى الأبد يعني لا نهائية فهتغلب دايما عدد خطايانا لو حطيت خطاياك في كفة مهما كانت كتيرة وتقيلة ورحمة ربنا في كفة هتلاقي الرحمة أكتر فنبتدي الهوس الثاني نقعد نقول له نسبحك لأن إلى الأبد رحمتك ونقعد كل كلمة نقولها نقول له لأن إلى الأبد رحمتك ثالث حاجة واحنا لسه على الارض وعندنا مشاكل وعندنا هموم وعندنا تجارب الكنيسة تنبهنا انه يليق بينا نتعلم نسبح وسط النار نسبح وسط الاتون وتجيب لنا بروفة او قصة بتاعة الثلاث فتية وتجيب لنا من الاصفار المحذوفة الكلام اللي قالوه بالظبط وهما بيسبحوا وهما بيتمشوا وسط النار وتعلمنا درس من غير ما نحس ان عارف ايه اللي يريحك وسط النار لما تبقى في التجربة في نار شديدة سبح هتسبح من هنا هتلاقي مين بيتمشى معاك في النار ابن الآلهة عشان كده الملك كان مستعجب جدا بيقول لهم انا شايف واحد رابع معاهم ايه اللي دخله في النار شبيه بابن الآلهة ده لان هما بيعرفوا يسبحوا فاللي بيسبح وسط التجارب بيلاقي المسيح قاعد معاه وقريب منه جدا فالكنيسة عاوزة تعلمنا المبدأ ده ما تقفش قدام النار تندب حظك او تقول يا رب انقذني لا مش كفاية يا رب انقذني لا سبح ربنا وافرح بربنا لانه هيدخل معاك النار وهيحول النار الى الندى زي ما قال سفر دانيال من كتر ما بنسبح ربنا على خلاصه وعلى رحمته وبنسبحه وسط التجارب والنيران الكنيسة تقول لنا كمان في درس تاني من غير ما نوعظ شوفوا الدروس دي كلها الواحد يلقطها من غير ما يوعظ يتبرمج عليها لو هو بيسبح اللي يحضر التسبيحة شوية كده ويحبها ويحفظ فيها المشاعر دي والمعاني دي تدخله من غير ما حد يقولها له من غير كلام ودي أقوى طريقة للتلمذ والتعليم انك تشرب الحاجة مش تفهم ما دخلتش من هنا دخلت من هنا دخلت دخول كده فتلاقي الناس مستمتعة بالحاجة وحباها وفرحانة بيها بس مش مفلسفاها تعرفش تشرح بس هي ضايقاها وعايشاها تيجي تسبيحة الهوس الرابع الهوس الرابعة تسبيحة الخليقة تلاقي بقى من كتر ما الشحن زاد بقى الواحد حاسس ان كل حاجة في الدنيا بتقول اشكرك يا رب فيبص داود على الشجر يلاقيه بيتحرك يقول ده بيرتل العصفورة بتزقزق دي بترتل الحيوانات بتتحرك وت... وتعمل أصوات يقول دول بيسبحوا ربنا الشمس بتطلع يقول دي بتكلم ربنا ال... يعني داود وصل إلى قمة الانفعال بالتسبيح وقمة الفرح بربنا فأصبح شايف أن الطبيعة كلها بتسبح تخيلوا معايا الواحد فينا لو كل ليلة بيقول الهوس الرابع يعني بينطق كل حاجة في الدنيا بتسبيح ربنا ده يبقى بره الدنيا ده يبقى ملك الدنيا كلها لأنه كاهن الخليقة كلها بيسوق كل الكائنات الحية والجمادية في تسبيح ربنا كل التسابيح دي كلها تنصب في حاجة اسمها الإبصالية عمالين نسبح ربنا واحد يقول مين ربنا نقول له ربنا يسوع المسيح فتلاقوا الإبصاليات هي إيه ترانيم مرنمة ومرتبة على اسم ربنا يسوع المسيح نفضل بقى طول الليل نعيد ونزيد في يا رب يسوع المسيح مرة يا رب يسوع المسيح مخلص الصالح مرة يا رب يسوع المسيح أعني زي ما تطلع المهم نقول يا رب يسوع المسيح اللي كان بيتكلم عنها أنبا موسى النهاردة فتلاقوا برضو الكنيسة من غير ما تشرح لك صلاة يسوع وتعملها ازاي انت بس قول الإبصاليات يوم بيومه هتلاقي نفسك اتعودت على صلاة يسوع من غير ما تعمل شغل تصحى تاني يوم تقول يا رب يسوع المسيح أعني يا رب يسوع المسيح أعني لأنك قعدت تقولها 30 مرة في الليل كل ده وتيجي الكنيسة تقول ايه بدل ما نقعد ونديكوا درس في اللاهوت خلينا نكمل التسبيح ونشرح لكم اللاهوت من غير ما تحسوا فتعمل لنا فقرة في التسبيح اسمها سي أوتوكيات سي أوتوكيات دي سي أوتوكوس يعني والدة الإله الثيؤطوكيات دي عبارة عن مدرسة لشرح قضيتنا قضية التجسد وقضية الفداء ازاي المسيح الإنسان هو نفسه ابن الله ما هو ده موضوع فوق العقل فبدل ما نقولها كدرس نفضل نسبح بالمعنى ده تحت شعار السي أوتوكيات لأن كون إنسانة اسمها مريم بقت والدة الإله ما هو ده اللي يحل لي اللغز كونها إنسانة وأصبحت أم الله يبقى اللي اتولد منها إنسان وإله في كل لحظة في كل وقت فاحنا بنسبح السيئوتوكس والدة الإله عشان نشرح ضمنيا من غير ما حد ياخد باله مفهوم التجسد عارفين لو معلم يعني جاهل حافظ ومش بيعرف يقرأ أو طفل حافظ السيئوتوكيات وبيفكر في معناها هو بيقولها لا يمكن ينحرف إمام لا يمكن ليه ده كل ليلة بيقول كلام في شرح التجسد والسيئوتوكس ولاهوت المسيح والحاجات دي بيقولوا مرنم مغنى وهو فرحان وحافظ تيجي بعد كده واحد يقول له المسيح مش إله أو مش ابن الله يقول له أنت بتقول إيه ده أنا بقالي سنين بقولها كل ليلة انه اخذ الذي لنا واعطانا الذي له بقول له آه واحد من من اثنين لاهوت مساوي لله وناسوت مساوي لنا كالتدبير طول دي ده كلام في السيوتوكيات تلاحظوا اذا ان الكنيسة في طقسها مدرسة لا تكف عن التلمذة من خلال الطقس شوفوا بقى لما يطلع واحد يقول الكنيسة عيبها الطقس ده يبقى ايه بقى يبقى تلميذ فاشل يبقى تلميذ مش عاوز يتلمذ مش عاوز يتعلم ليه كل الغنى ده اللي بينقلك مشاعر وافكار ومفاهيم وحاجات عاوز تشيل ده كله وتقول سيبوني اعرف ربنا بطريقتي مش هتعرف حاجة عشان كده واحد من القديسين وقال ان لم تكن الكنيسة امك لا يمكن ان يكون الله ابوك لو ما عرفتش تتمتع بالكنيسة كأم وتحبها وتشبع بيها مش هتعرف تقول أبانا الذي صح مش هتعرف أبوك صح لأنك ما عرفتش أمك صح أشكركم على طولة بالكم لإلهنا كل مجد وكرام الأبد